موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين نستعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أدينا داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا لقينا النبي قاعد مع مجموعة كبيرة قوي من الصحابة وبيعرفهم حاجة جميلة قوي قوي مهمة قوي في حياتنا وفي حياة أي إنسان مسلم على وجه الأرض بيعرفهم في الليلة ديت رحلة أرواح المؤمنين ورحلة أرواح الكافرين طب ليه النبي بيذكرهم بهذه الرحلة عشان الناس ما تنساش عشان ممكن الإنسان يعيش في غفلة فترة من الفترات فينسى ان هو في يوم من الايام لازم هيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ينسى ان هو في يوم من الايام هيدخل عليه ملك الموت هينسى ان هو في يوم من الايام هينزل في قبر القبر دوت يا ترى هيبقى روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النيران عشان كده النبي دايما كان بيذكر الصحابة وبيذكر الأمة كلها صلى الله عليه وآله وسلم ولعلكم تذكرون لما كان سيدنا حنظلة والحديث رواه مسلم لما قابل سيدنا أبو بكر فبيقول له نافق حنظلة فقال له وما ذاك اللي خلاك تقول كده قال نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين كأننا شايفين الجنة والنار قدام عيوننا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما أكثر حديثه عن القبر عن الجنة عن النار عن الحساب عن يوم القيامة علشان النفوس تستيقظ وعلشان نفوق من الغفلة وعشان ما تتعلقش قلوبنا بالدنيا وعشان نفتكر قول المولى عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ونتذكر قول المولى عز وجل وأن إلى ربك المنتهى ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة نتذكر أن النبي في يوم من الأيام كان رايح لجنازة يدفن واحد من الصحابة فلقوه جلس عند القبر كده ومسك عود صغير كده من الخشب وأخذ ينكت به في الأرض ويبكي ودموعه بتبل لحيته صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى الصحابة وقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعده لابد من إعداد هو ده صندوق العمل القبر صندوق العمل غرست ايه في الدنيا عشان اجنيه في القبر زرعت ايه عشان احصده في القبر هي دي المسألة المهمة في حب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الرحلة الجميلة الرحلة الحقيقية واحنا قلنا حبايب قلبي ان المؤمن بيمر باربع رحلات رحلة الحياة رحلة الدنيا اللي احنا عايشينها دلوقتي والرحلة ديت ما نعرفش هنعيش فيها قد ايه مش بتحدد لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز ذلك بيقول أعمار الأمة بتاعتي ما بين الستين والسبعين ممكن أموت وأنا صغير ممكن أموت وأنا شاب ممكن أموت وأنا عندي ستين أو سبعين وممكن أعدي شوية بس برضه هموت الكل مروح خد بالك وقليل من يجاوز ذلك والرحلة التانية رحلة القبر رحلة البرزخ ورحلة البرزخ ديت برضه ما احناش عارفين قد ايه لكن لو انسان مؤمن وعايش فعلا على طاعة ربنا ومتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ممكن يعرف فيها تقريبا قد ايه ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا طبعا ان في ناس مدفونين من ايام سيدنا نوح وفي ناس مدفونين من ايام سيدنا ادم وفي ناس مدفونه من ايام سيدنا موسى وفي ناس مدفونه بقالها سنتين واربع سنين ممكن تمر عليه الفتره الاف السنين وممكن تمر ملايين السنين وممكن تمر فترة القبر كلها لأهل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة ظهر أو كصلاة عصر الله شفت قد إيه بإيدك لو حبيت ربنا وسمعت كلام ربنا سبحانه وتعالى وسمعت كلام نبينا صلى الله عليه وسلم بإيدك إن ربنا يكرمك إن شاء الله مع حسن ظن بالله إن فترة القبر تبقى قد صلاة الظهر أو صلاة العصر شوف قد ايه طيب والرحلة الثالثة رحلة يوم القيامة رحلة, الح... رحلة الحشر ان يوم القيامة ربنا وصفه بنوى خمسين ألف سنة قال جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح الروح زهن جبريل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم يوم واحد كان مقداره خمسين ألف سنة يوم القدر بتاعه والزمن بتاعه خمسين ألف سنة ممكن يمر على أهل الإيمان قد إيه والله العظيم لما تسمعوا ما هتصدقوا يقول النبي كما عند الحاكم بسند صحيح يوم القيامة كل اليوم يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر يبقى القبر ممكن يكون كصلاة الظهر أو كصلاة العصر حوالي نص ساعة ويوم القيامة اللي خمسين ألف سنة ممكن يبقى كما بين صلاتي الظهر إلى العصر يعني ثلاث ساعات تقريبا يعني ممكن الموضوع كله يخلص مع حضرتك ما بين الموت من الموت بفترة القبر بفترة يوم القيامة ممكن تمر كأنها ثلاث ساعات ونص تقريباً وتلاقي نفسك في الفردوس الأعلى إن شاء الله لو أنك أطعت الله ولو أنك أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت قد إيه المسألة بسيطة قد إيه عشان الناس اللي عمالة بتتكلم عن عذاب القبر وأهوال يوم القيامة والله في نعيم في القبر برضه وفي أفراح يوم القيامة ما هياش كلها عذاب فعذاب عشان كده أتمنى إن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى يمكن لنا الوقت ويدينا الصحة وطولة العمر إن أنا أدرس لكم رحلة إلى الدار الأخيرة على قناة اقرأ بجد نفسي أعمل لكم أنا يعني المادة, المادة جاهزة عندي وعاملها في كتاب اسمه رحلة إلى الدار الأخيرة مجهز لكم 50 حلقة 50 حلقة هعيشك من أول ما تتولد لحد ما تبقى في الفردوس الأعلى من خلال 50 حلقة تعرف بها رحلة إلى الدار الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى دي الرحلة الثالثة اللي يوم القيامة والرحلة الرابعة دي الرحلة الوحيدة اللي احنا عارفين المدة بتاعتها قد ايه لانها خلود اما في الجنة واما في النار اسأل الله جل وعلا ان يجعل مثواي ومثواكم جميعا في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى النبي قاعد مع الصحابة دخلنا لأنه قاعد بيذكرهم بالآخرة فبيقول لهم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح والحديث يعني تلاقوه في في في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة برقم 1676 يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد المؤمن خدوا بالكم في الحديث دوت النبي بيقول إذا كان العبد المؤمن وبعدها بشوية هيقول لك وإذا كان العبد الكافر لكن النبي بدأ بالعبد المؤمن ليه من باب البشارة الجميلة لأهل الإيمان من باب إن احنا نقول لهم أدي الخير اهوت لكن لو سبتوا الخير دوت في في طريق تاني ما نتمنهوش لأي حد منكم والنبي دائما كان يحمل البشرى لكل من حوله صلى الله عليه وآله وسلم وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم النبي بيقول إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة الله أحد السلف لما قرأ الحديث دوت قال إيه قال إن العبد من يوم ما اتولد من يوم ما نزل من بطن أمه وهو في انقطاع من الدنيا ليه؟ لأن كل ما هو آت فهو قريب أنا اتولدت النهاردة عمر دي ربنا مقدره خمسين سنة مثلا فأنا من يوم ما نزلت من بطن أمي بدأ العد التنازلي خمسين سنة إلا يوم خمسين سنة إلا أسبوع تسعة واربعين سنة تمانية واربعين سنة ست شهور شهر يوم ساعة خلاص ملك الموت دخل خدت بال حضرتك المسألة عاملة ازاي ولذلك اكتر حاجة بتذكرني باخرتي مش هتصدقوا النتيجة اللي انا معلقها على الحيطة كل يوم بمسح بم بشيل ورقة من النتيجة يعني بمسح يوم من عمري يعني بتشال يوم من عمري وعشان كده عنوان حلقتنا النهاردة النبي ورحلة أرواح المؤمنين الله فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ده إمتى يا حبايب قلبي ده في لحظة دخول الملائكة اللي هتسبق ملك الموت إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا أقبال من الآخرة خد بالك من المشهد الجميل الحلو ده اللي النبي بيحكوا لنا بقى حاجات هتحصل بعد كده والنبي لا يعلم الغيب على إطلاقه لأن ربنا قال عالم الغيب هو سبحانه وتعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم شوف قد ايه حاجه عجيبه جدا ما يمكن لا يمكن ان في نبي يعلم الغيب على اطلاقه ابدا انما في بعض الغيبيات ربنا بيأذن فيها انه يعرفها لبعض الانبياء وعلى راسهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فبيقول اذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره إيه اللي هيحصل بقى في الوقت دوت نزل اليه من السماء ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس الله حاجه عجيبه جدا قد ايه عددهم خد بالك بقى قال فيجلسون منه خد بالك كمد البصر الله اكبر مد البصر دي ما نقدرش نعرفها وسط وسط العمران انما نعرفها امتى لو حضرتك واقف في صحراء او حضرتك واقفه في صحراء بص قدامك شوف عينيك هتجيب كام كيلو حوالي 20 30 كيلو هو ده القبر بتاعك بقى يا شيخ محمود بتقول ازاي الكلام ده يعني اذا كنا احنا بنفتح القبر ما بنلاقوش غير يعني متر في 3 متر تقول لي مد البصر ازاي اقول لك امور الاخره وبدء وبدء الاخره في القبر يعني امور الاخره لا تقاس بامور الدنيا والبصر دوت بيتبدل ثلاث مرات في الدنيا سيدنا موسى طلب من ربنا قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ما تقدرش خد بالك ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة الله أكبر لأن البصر بتاع الإنسان مش مهيأ إنه يشوف ربنا في الدنيا مش مهيأ بالمرة ولا حتى مهيأ إنه يشوف لا الملائكة ولا الجن ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص بالمرة ما نقدرش نشوف إنما عند الموت عند بداية السكرات يبدل بصر العبد المؤمن وبصر العبد الكافر الاثنين يبدل البصر ده أول تبديل يبدل بحيث إن هو يقدر يشوف الملائكة ربنا قال ليه سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون هو بس اللي شايف الملائكة لكن انتوا ما تشوفوش وانتوا واقفين جنبه وهو خلاص في بداية السكرات وشايف ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ويجلسون منه مد البصر هو قاعد في أوضة قد إيه 3 متر في 3 متر لكن الملائكة قاعدة قدامه قد إيه مفروشين قدامه كده ومحطوطين قدامه ومرصوصين قدامه على 20 30 كيلو متر وهو شايفهم لوحده ومحدش تاني شايفهم إلا الإنسان اللي بيموت الله يبقى ده أول تبدل للبصر التبدل الثاني خد بالك هيبقى يوم القيامة في أرض المحشر يبدل البصر التبديل الثاني فيقدر الإنسان يوم القيامة يشوف الملائكة والجن والإنس والطير والوحش وكل من حوله في أرض المحشر أدي التبدل الثاني ويشوف نار جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين لأنها سيؤتى بها يوم القيامة ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم خد بالك بقى التبديل الثالث بقى لما ربنا يكرمنا يا رب يا رب كرمنا احنا وانتوا يا رب وجميع المشاهدين يا رب لما ربنا يكرمنا بقى وإياكم ونخش الجنة بقى يحصل التبديل الثالث رقم ثلاثة ايه اللي يحصل في البصر ياخد خاصية جديدة يعني خاصية اللي ايه عشان نقدر ننظر الى وجه الله سبحانه وتعالى يبقى اول تبديل نشوف الملائكة تاني تبديل نشوف الانس والجن والملائكة والطير والوحش تالت تبديل في الجنة عشان ننظر الى وجه الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة خد بالك فالملائكة تجلس منه مد البصر الله أكبر منظر جميل قوي ملائكة وشوشهم زي الشمس بل أضوء أو أجمل من الشمس ومد البصر وهو بس اللي شايفهم خدوا بالكم فمن شدة الفرح خدوا بالكم اللحظة ديت لحظة جميلة لحظة في غاية الروعة فمن شدة الفرحة هيبقى الدم عمال بيجري في عروقه ومش قادر من شدة الفرحة فيحصل ان يشتد العرق ينزل عرق شديد جدا من جبين المؤمن ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بعرق الجبين اما الكافر ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين لما تنزل له بملائكه ملائكه سود الوجوه سود الوجوه خدوا بالك من شدة الخوف والذعر والرعب اللي هيحصل في قلبه ايه اللي يحصل الدم هيتجمد في عروقه فما تنزلش قطرة عرق من جبينه ولذلك دي علامة من علامات سوء الخاتمة أما حسن الخاتمة فيكون بعرق الجبين برشح الجبين تجد فعلا ان المؤمن كده وهو بيموت تجد ان عرق الجبين نازل كتير جدا والناس حبايبه قاعدين جنبه ماسكين مناديل وعمالين بيمسحوا جبهته وجبينه من شدة العرق دي علامة من علامات حسن الخاتمة ثم بعد ذلك هم طبعا بيجهزوا الروح علشان مين اللي هيجي يقبض الروح ملك الموت هينزل ملك الموت علشان يقبض روح العبد المؤمن ايه اللي هيحصل لما هينزل ملك الموت وهيقبض روح المؤمن ازاي وايه اللي هيحصل للمؤمن في الوقت دوت ده اللي هنعرفه ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف رحلة أرواح المؤمنين يا رب جعلنا من أهل الرحلة الجميلة دي يا رب العالمين واكرمنا يا رب واحسن ختمنا جميعا اللهم أمين يا رب العالمين يبقى إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة خد بالك المشهد الحلو الجميل شوفوا البشريات حتى يعني العلماء يقولوا إيه يقولوا لما لما كان النبي بيكلم المؤمنين عن الجنة فكأنه عايز يقول لهم وأول الشوق نظرة واخد بالك شوف ال ال ال ال الحبيبة اللي عايشين في الدنيا يقول لك نظرة فابتسامة فموعد فلقاء المؤمنين حياتهم بقى حاجة تانية نظرة نظرة فعلا نشوف كده الجنة وملائكة نازلين من الجنة واخد بالك فابتسامة فرحان جدا واخد بالك فموعد يوم القيامة فلقاء في جنة الرحمن سبحانه وتعالى برضه نظرة فابتسامة في موعد ولقاء ولكن شتان ما بين لقاء ولقاء ربنا يرزقنا إياكم يا رب النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس شايف شموس قدام عينين حضرتك فيجلسون منه مد البصر الملائكة دولت نازلين معاهم حاجة ولا نازلين لوحدهم معاهم أجمل هديتين لحضرتك الهدية الأولى كفن من الجنة الهدية الثانية حنوط من الجنة ايه الحنوط ده العطر عطر بقى ما تقوليش بقى يعني ومن شو بقى ولا اولد سبايس ولا الكلام ده كله حاجة بقى ايه حاجة نازلالك من الجنة عطر من الجنة تخيل حضرتك احنا لما لما بنشوف واحنا بن بنعتمر او بنحج لما بنشوف الحجر الاسود بنتذكر الجنة على طول لان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الحجر الاسود خد بالك من أحجار الجنة من أحجار الجنة كان أشد بياضا من اللبن وفي رواية كان أشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب وخطايا بني آدم الله أكبر يبقى الملائكة الذين بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس أعداد لا تحصى ولا تعد يجلسون من المؤمن كمد البصر ثم معهم كفن من الجنة وعطر حنوط من الجنة فإذا ما جلسوا بيهيئوا بقى الروح ثم ينزل ملك الموت عليه السلام ملك كريم من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى هيجلس فين ملك الموت قل لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم فيجلس عند رأسهم عند رأس العبد المؤمن الملائكة قدام عينين حضرتك ادي انت نايم اهو والملائكة قدامك تمام كده ويجي ملك الموت يجلس عند رأسك ثم ينادي أجمل نداء لحظة اختبار صعب قوي قوي بس جميل قوي قوي تخيل حضرتك واحد في بكالوريوس يعني طبعا مثل بعيد بس بحاول اقرب لك الصورة واحد في اخر سنة في في الدراسة بتاعته في بكالوريوس او ليسانس ورايح يشوف نتيجة اخر سنة وبعدين بص لقى ال ال ال النتائج بتتقري في ميكروفون مثلا حد بيقراها في ميكروفون مش متعلقة على الحيطة وفجأة بينادي فلان الفلاني يا اما يقول كلمة ناجح يا إما يقول, يقول كلمة سائط تخيل الإنسان في اللحظة دي عامل إيه عمال بيجز على أسنانه وماسك إيديه وبيفرك إيديه ومش طايق نفسه وقاعد كده مش, مش قادر يقف على بعضه لأنه منتظر مستقبل حياته تخيل بقى الأجمل من ده كله مستقبلك في آخرتك دي جنة ونار ده مفيش ملاحق ده مفيش يعني فترة تانية هنستأنف فيها العمل لا خلاص انتهى العمر خلاص يا جنة يا نار فعشان كده هو بقى ايه مستني بقى ملك الموت نزل خلاص بقى بس البشرات سبقت خد بالك ما هم دام ملائكه بيض الوجوه نزلت يبقى اكيد ملك الموت هينادي النداء الجميل اما لو ملائكه سود الوجوه نزلوا يبقى ديت بدايه بدايه البشرات الوحشه بقى خد بالك اه فاول ما ملك الموت يق- يجلس عند راس العبد المؤمن ينادي النداء الجميل يا ايتها الروح الطيبه كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان وفي رواية اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ما هو ما دام في مغفرة يبقى أكيد هت إيه؟ هتقول إلى الرضوان أكيد يا أيتها الروح الطيبة طبعا كانت روح طيبة كانت في الجسد الطيب طبعا أكيد جسد طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مش خد بالك بقى من حاجة ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب فما دام قلب طيب وروح طيبة يبقى الجسد هيبقى طيب لأنه هيمشي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ومش هيعمل حاجة تغضب ربنا ولو وقع في يوم من الأيام في ذنب ولا حاجة هيلحق يتوب بسرعة ويرجع لربنا سبحانه وتعالى في في ملك الموت ينادي يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان الروح هتطلع ازاي يا جماعة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج خد بالك بقى فتسيل الروح كما تسيل القطرة من في السقاء عارف حضرتك لما تمسك آه، إزازة المية أو تمسك آه، أي حاجة آه، زي كوباية مية وبعدين تيجي تدلق المية منها بتعمل إيه؟ بتنزل بكل إيه؟ بكل انسيابية كده وبكل بساطة إنما لما تكون بقى روح الكافر ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين ما بتطلعش بسهولة طب روح المؤمن بتطلع بسهولة ليه وما بتطلعش بسهولة ليه ده إذا كان قدام البشرات دي كلها الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس وال- وملك الموت بيقول يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان ما اطلعش ازاي ده أنا في منتهى الشوق إن أنا أطلع عشان لقاء ربنا سبحانه وتعالى فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء خرجت الروح النبي بيوصف لنا المشهد الجميل الرائع دوت خرجت الروح فخدها ملك الموت خد بالك بمجرد ملك الموت ما مسك روح حضرتك او روح حضرتك من الناس الطيبين اللي ربنا يا رب يجعلهم من اهل الجنه يا رب العالمين الملائكه التي تسبق ملك الموت مش هيسيب الروح في ايديه لحظه واحده خد بالك فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم بيقول فاذا اخذها ملك الموت خد بالك يبادرونه فيأخذونها فيضعوها في كفل من الجنة أول ما يلاقوا الروح في إيدين ملك الموت يقوموا واخدينها من إيده في ساعتها على طول وحاطينها في كفن من الجنة ويحطوا عليها العطر اللي جايبينه من الجنة خد بالك بقى وبعدين يبتدوا بقى رحلة الصعود تبدأ بقى الرحلة خلاص بدأنا رحلة الإقلاع بس مش مش محتاجين إن إحنا نربط الأحزمة لأن اللي شايلنا ملائكة ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى يا رب يا رب وعدنا يا رب وكرمنا يا رب بحسن الخاتمة وطلعنا من الدنيا دي على خير يا رب واحسن ختامنا وكرمنا يا رب في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين فأول ما ياخد الروح ويحطوها في الكفن دوت ويبتدوا يطلعوا مجرد مجرد ما يبتدوا يتحركوا أول خطوة خد بالك بقى يوم النبي يقول لك إيه صلى الله عليه وسلم يقول لك فتخرج منها أي من الروح ريح كأطيب نفحة مسك كانت في الدنيا الله بس خد بالك من حاجة ده ما فيش علاقة بينها وبين مسك الدنيا ده النبي بس حب يقرب لك الصورة وإلا لا علاقة أصلا لا من قريب ولا من بعيد بين العطر الجميل اللي هيطلع من روح حضرتك أو روح حضرتك وبين العطور اللي موجودة في الدنيا حتى لو كان عطر الدنيا ما هوش مغشوش فالعطر اللي هيصدر من روحنا أجمل منه مليار مرة فيخرج منه ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فلا يمرون بملأ من الملائكة وخد بالك من كلمة ملأ ليه ما قالش فلا يمرون بالملائكة قال لك لأ اصل مش اي ملائكه هتشهد كمان يعني إيه روح حضرتك و- او روح حضرتك واحنا طالعين للسماء لا ده الملا المقربون خد بالك بقى ولله المثل الأعلى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وقال الملأ الوزراء والمقربون والمحافظين و- وأصدقاء فرعون الناس المقربين ليه جدا ولله المثل الأعلى فالملأ اللي هيشهدوا روح حضرتك وروح حضرتك واحنا طالعين كده بقى للسماء تمام الملأ اللي هم خيرة الملائكة اللي هم صفوة الملائكة اللي هم أفضل ملائكة على وجه الكون ده كله فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا ما أجمل هذا الروح أو ما أجمل هذا الطيب روح من هذه فتقول الملائكة اللي يشيل الروح يقولون روح فلان ابن فلان أو روح فلانة بنت فلان خد بالك مش هيقولوا روح فلانة بنت فلانة ولا روح فلان ابن فلانة واخد بالك زي ما بعض الناس آه، فاكرة ان ان ان ان الواحد سينادى باسم الام مش باسم الاب يقول لك آه، انا عايز ادعي لك يا ابني هو انت اسمك ايه يقول لك اسم احمد طب آه، والدتك اسمها ايه اسمها فاطمة يا رب يا احمد يا ابن فاطمة ربنا يكرمك لا الموضوع مش كده خالص الموضوع كلام مش مظبوط لا ده احمد يبقى ابوه اسمه اسم محمد يبقى احمد يا ابن محمد الانسان بيدعى باسم الاب ولا يدعى باسم الام واخد بالك طيب فايه فيقولوا روح من هذه فيقولون روح فلان ابن فلان اسمع الكلمه اللي جايه ديت باحب اسمائه التي كان يسمى بها في الحياه الدنيا يعني ايه بحب اسمائي هو الواحد ليه كم اسم في الدنيا ليه اسماء كتيره مش حضرتك كان اسمك مثلا آه، آه، آه، احمد مثلا وحبايبك بيقول لك يا ابو حميد وممكن حد من حبايبك بيقول لك آه، آه، مثلا آه، يا توتو ولا ولا ولا اي حاجه الاسم اللي انت كنت بتحبه في اسم كنت بتدلع بيه في الدنيا صح كده ولا ولا ما حدش بيتدلع لا ده كلنا متدلعين الحمد لله رب العالمين اه اللي حب اسم كنت بتحب تسمعه يعني حتى ايه ياخد بالك إيه، ممكن مثلا واحد يكون في وسط اصحابه فواحد بينادي عليك يقول له لا قول له قول له كذا عشان هو بيحب الاسم دوت واخد بالك ممكن يكون يحب ان هو يسمى ب- او او يكنى يعني بدل ما يتقال له يا احمد يقولوا له يقولوا له مثلا اسمه مثلا وابن ابن اسمه ابراهيم فبيقولوا له يا ابو ابراهيم فيحب فيسمى في تلك اللحظة بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا ممكن أسأل حضرتك سؤال يا ترى اسمك إيه عارف تعرف اسمك الحقيقي إمتى في الحتة ديت وانت في السماء وانت في السماء كده وطالع الملائكة شايلة روحك وطالعة بيك للسماء الدنيا وللسماوات السبع في اللحظة ديت هتعرف اسمك يا ترى اسمك الصادق ولا الكاذب يا ترى اسمك الأمين ولا الخائن يا ترى اسمك الغادر ولا الوفي صدقني هتعرف اسمك في اللحظة ديت ولذلك كنت عامل درس زمان اسمه اسمك ايه اه كان اسمه كده الدرس كده اسمه اسمك ايه ممكن تلاقوه على الموقع الرسمي الشيخ محمد ناصر هتلاقي الدرس ده اظنه موجود يعني بس انا ما بخش على النت بس هو اكيد موجود كان اسمه اسمك ايه ان انت فعلا هتعرف اسمك الحقيقي في اللحظه ديت فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذه فيكون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا فاستفتحون حينما يصلون إلى السماء الدنيا يستفتحون فيفتح له خد بالك السماء الأولى مش أي حد بيخشها والتانية والتالتة لحد السبعة مش أي حد يخش السماوات ديت أبدا من المرة واخد بالك ده حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل خلق الله سبحانه وتعالى ومع ذلك في رحلة الإسراء والمعراج لما حضرتك تقرأ الحديث يقول لك إيه يقول لك فلما صعد به جبريل عليه السلام ثم طرق أو استفتح السماء الأولى قالت الملائكة من فقال جبريل قالوا ومن معك قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قالوا وقد بعث إلي مش بعث إلي يعني بقى نبي لا مش مقصود يعني هل أذن له من عند المولى عز وجل بصعود السماوات السبع أو صعود السماء الأولى يقول بلى قد بعث أو قد أذن له خدت بال حضرتك اه يعني يبقى اذا ما حدش يقدر يخش السماوات دي الا بامر الله سبحانه وتعالى ولذلك سبحانك يا رب في اللحظة ديت الملائكة تستفتح يعني تطلب فتح أبواب السماء الأولى فيقولون من فيقول روح فلان ابن فلان في أوامر مسبقة المولى عز وجل أذن للملائكة لملائكة السماء الأولى إن هم يفتحوا للعبد دوت هيجي فلان الفلاني الوقت حالا هيكون مات روحه طالعة أول ما تسمعوا اسمه افتحوا افتحوا بلا تردد وبلا تأخر فتتفتح السماء الأولى ده روح مين ديت روح حضرتك اتفتح لك السماء الأولى مين اللي يقابلك فيها الملائكة المقربون من السماء الأولى كلها الله والملائكة ديت هيشوفوك بس قالك لأ هيشيعوا روحك مش عارف اللي قرايبك وحبايبك اللي شيعوا جنازتك لحد ما يوصلوا للقبر فوق بقى الروح يعني الجسد بيشيعه أهل الدنيا والروح بتشيعها الملائكة المقربون من كل سماء يا سلام شفت كرم ربنا سبحانه وتعالى شفت الاحتفال السماوي الملائكي الجميل ده يا حبيبي يا رسول الله شفت قد ايه بيفتح نفسك عشان تطيع ربنا وعشان تسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم بيقول لك دي رحلتك لو سمعت كلامي دي رحلتك لو اتبعتني صلى الله عليه وسلم دي رحلتك لو بعدت عن أهل الغي والضلال وبعدت عن طرق البدع وطرق الضلال اللي كانت في الدنيا وقربت من سنتي صلى الله عليه وسلم هي دي رحلتك فالملائكة المقربون من أهل السماء الأولى يشيعوا روحك يعملوا احتفال ملائكي سماوي لحد ما يوصلوك من أول أبواب السماء الأولى لحد أبواب السماء الثانية المسافة قد إيه؟ وصفها ابن مسعود كما في الحديث الصحيح الموقوف وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة خمسمائة عام لو ركبت فرس سريع وجريت بيه بلا انقطاع ليل ونهار 500 سنة توصل يدوب من أبواب السماء الأولى لأبواب السماء الثانية طيب وسمك السماء نفسها السماء نفسها سمكها التخن بتاعها قد ايه قال مسيرة 500 عام وما بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام يبقى الملائكة دولت بتوع السماء الأولى هيشيعوك مسيرة ألف سنة اللي هي سمك السماء وما بين السماء والتي تليها فيشيعه مقربوها المقربون من السماء الأولى لحد ما يوصلوا للثانية فيستفتحون فيقال روح من هذه فيقولون روح فلان ابن فلان عندهم أوامر مسبقة من عند المولى عز وجل الروح ديت افتحوا لها بلا تردد فتتفتح فيطلعوا ملائكة السماء الأولى خلاص دورها انتهى بقى لا الملائكة المقربون اللي هم شيعوه من أول السماء الأولى للثانية يقوم يستقبلوا ملائكة السماء الثانية المقربون من أهل السماء الثانية فيشيعوه يشيعوا الروح بتاعته لحد السماء الثانية لحد السماء الثالثة والثالثة يشيعوا المقربون بتوعها للرابعة والرابعة يشيعوه للخمسة والخمسة للسادسة والسادسة يشيعوه لحد السماء السابعة ثم إذا بالحق جل وعلا يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين الله يعني ايه اكتبوا كتاب عبدي اكتبوا كتاب عبدي في عليين اسمع لقول المولى عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين عايز تعرف ايه عليين قال جل وعلا وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون أي من الملائكة واخد بالك ثم قال بعدها جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون أي ينظرون إلى وجه الحق سبحانه وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وبعدين وأعيدوه إلى الأرض الله يبقى خلاص ربنا أمر الملائكة يكتبوا كتاب العبد ده في عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون وبعد كده قال إيه ثم أعيد عبدي إلى الأرض يعني أعيد روح عبدي إلى الأرض ليه يا ربي ما الروح طلعت الحمد لله واحتفلت بها ملائكة السماوات السبع وفرحة الدنيا كلها دخلت على الروح ديت معلش لسه ما أنش الأوان لأن الروح ديت تخش الجنة أو طلقاني لأن لسه في يوم قيامة لسه في ميعاد عاملين زي ما يكون في خيمة امتحان عارفين خيمة الامتحان اللي كنا بنخشها زمان في الثانوية العامة وفي الجامعة فخيمة الامتحان أنا خلصت امتحاني فسلمت الورقة وخرجت بس خد بالك في غيري لسه ما خلصت امتحان فلازم يكون في استراحة معينة نقعد فيها لحد ما الكل يخلص وبعدين نلقى الله سبحانه وتعالى الاستراحة دي فين؟ دي القبر القبر لحد ما كل اللي عايشين في الدنيا يخلصوا امتحانهم وبعد كده نروح كلنا لأرض المحشر عشان نقف بين يدي الحق سبحانه وتعالى ويبتدي يوم الحساب ثم أعيد عبدي إلى الأرض لي يا ربي قال فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها خد بالك بقى ومنها أخرجهم تارة أخرى إيه اللي هيحصل بعد كده تعالوا نكمل الرحلة العظيمة ديت ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذا بعد ما روح العبد المؤمن يا رب اجعلني وإياكم منهم يا رب توصل للسماء السبعة فيقول جل وعلا اكتبوا كتاب خد بالك بقى عبدي الله ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبي ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم يبقى عبدي شوف لما ربنا بينسبك لنفسه يقول لك ده عبدي ده يبقى عبدي لأنه عاش على طاعتي وعاش على هدي رسولي صلى الله عليه وسلم اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيد عبدي إلى الأرض ليه؟ فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ده مؤقتا ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعود روحه خد بالك بقى هتعود إزاي بقى الملائكة نازلين شايلينها بالراحة ومنزلينها لأن في روح الكافر تطرح الروح أول ما يستفتحوا السماء الأولى فالملائكة ترفض أن تفتح له السماء ولا الأولى ولا الثانية ولا السبعة ولا أي سماء فتطرح روحه تترمي كده فتنزل فترتطم بالجسد فتمزقه أما المؤمن فتعاد روحه أمانة شيلاها الملائكة وتنزل بها الملائكة مرة تانية الله أكبر خد بالك بقى من الحتة الجميلة بقى شوف الإعجاز العظيم ده في الفترة ديت إيه اللي بيحصل الروح طلعت ملك الموت خدها خد بالك فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء هي الروح كانت نازلة سهلة كده ليه لأن العبد دوت كان سهل جدا في عبادة ربنا كان أول ما يسمع حي على الصلاة كان يجري بكل سهولة ما كانش محتاج إن حد يتحايل عليه يقول له يا أخي ربنا يبارك فيك بالله عليك تصلي طب عشان خاطر بس الآخرة طب بالله عليك ده, ده يعني ممكن يحصل وممكن يحصل وعمالين يتحايلوا عليه لا ده كان سهل قوي ده مجرد ما يسمع أي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم خلاص سمعنا وأطعنا فكان سهل أوي في العبادة كان قريب جدا جدا مجرد ما تذكروا بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول ما بيرفعش غير شعار سمعنا وأطعنا ولما يوصلوا أي شيء ربنا نهى عنه أو النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم على طول سمعنا وانتهينا فكان قريب وكان سهل فعشان كده خرجت روحه بسهولة خدتوا بالكم من المعنى الجميل دوت وبعدين في معاني كتيرة جدا جدا لكن عموما في الفترة ديت من ساعة ما طلعت روحه والملائكة خدوا الروح من يد ملك الموت وطلعوا بيها للسماوات السبع لحد ما وصلوا السماء السبعة وربنا سبحانه وتعالى قال صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين إلى آخر الكلام دوت في الفترة ديت ايه اللي بيحصل ما طلعت الروح بقى كانوا بيغسلوه وبيكفنوه وراحوا صلوا عليه وراحوا عشان يدفنوه في الفترة بتاعة الغسل والكفن والصلاة والدفن الفترة ديت هي دي الفترة اللي طلعت فيها الروح للسماوات السبع ورجعت بيها الروح للسماوات السبع شوف التوقيت الغريب دوت بمجرد ما حطوا الجسد في القبر وقفلوا عليه كانت انتهت الرحلة الجميلة ديت ونزلت روح المؤمن في الجسد واتحدت مع الجسد بكل لين وكل رحمة بفضل الله سبحانه وتعالى احنا قفلنا القبر خلاص سوينا القبر على هذا الميت الحبيب إلى قلوبنا بمجرد ما قفلنا ولسه بندعي له الملاكين جم شوف التوقيت العجيب الله طب ده واحد ممكن يدفن بعد ثلاث أيام أصله مات في حادثة وحطوه في التلاجة بتاعة المستشفى لحد ما يطلعوا له التصاريح وتعمل تحقيقات النيابة وفي ناس ممكن تتحط في التلاجة 40 يوم لحد ما التحقيقات تخلص بتاعة الحادثة بتاعة قتل هذا الإنسان أو موته الفترة دي كلها تبقى برضه فترة روحه الرحلة بتاعة روحه تخيلوا يعني ممكن الرحلة تستمر ساعتين وممكن الرحلة تقعد 40 يوم وممكن الرحلة تقعد أربع أيام حسب الوقت ده فبمجرد ما يتحط في القبر خلاص يبدأ الحساب قول لي طب يا شيخ محمود ما في ناس واحد بيكون ماشي ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين أسد كاله خلاص هو بقى مش مش أسد واحد ست سبع أسود كلوه بقى كل حتة في جسمه في بطن أسد هنجيبه منين عشان نحطه في القبر هو ده قبره قادر ربنا سبحانه وتعالى يجمع الجسد ده كما يشاء وبأي شكل شاء وفي أي وقت شاء ويحاسب هذا العبد وقادر ربنا سبحانه وتعالى يجعل المكان ده هو برضه قبر العبد طب واحد غرق في البحر هنجيبه منين عشان ندفنه وبعدين يبتدي السؤال يبقى البحر ده هو قبره ويحاسب في نفس المكان اللي هو مات فيه فقدرة الله لا تحدها حدود طب في واحد بقى ملقاش ما بقاش ليه وجود خالص بقى ده اتحرق وصار رمادا ما بقاش ليه وجود قادر ربنا سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في الرجل من بني إسرائيل لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا من بني إسرائيل لما حضرته الوفاة جمع أولاده وقال أي بني أي أب كنت لكم أنا كنت بالنسبة لكم إيه؟ قالوا خير أب كنت حنين وطيب ويا ما أكرمتنا ويا ما عملت فينا قال لهم ولكن والله ما عملت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله أنا والله ما عملت الشير في حياتي لا صليت ولا عبدت ربنا ولا عملت أي حاجة سوى أني بس راجل موحد طب وليه ما قالش وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده النبي بيحكي أنه كان راجل من بني إسرائيل ما يعرفش مين هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم غير أني ما فعلت خيرا قط إلا أني أشهد أن لا إله إلا الله خد بالك بقى وصيته قال فإذا أنا مت فأضرموا نارا ولعوا نار ثم ضعوني في تلك النار واحرقوني حتى إذا ما صرت فحما فاسحقوني خد بالك وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان فلئن قدر الله على أن يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين خد بال حضرتك الراجل دوت لم ينكر قدرة الله على أنه يجمعه مرة تانية الراجل ده كل ما في الأمر إن الخوف والخشية قطعوا قلبه فخاف إن هو يلقى ربنا على الذنوب والمعاصي اللي هو عملها وخصوصا إن هو ما عملش أي طاعة سوى إنه فقط موحد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الذي خلقه أول مرة يعيده قال له كن فكان فقال عبدي ما حملك على ما صنعت ايه اللي خلاك تعمل كده يعني انت انت راجل موحد اه ما قطعتنيش بس انت راجل موحد ايه اللي خلاك تقول لهم يحرقوك ويعملوا فيك كل ده قال خشيتك يا رب العالمين فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة يعني حتى لو الإنسان بقى رماد قادر ربنا أنه يجمعك مرة ثانية ومش يجمعك وبس ده بصمات صوابع حضرتك هيرجعها لك تاني اللي هي لو في 100 مليار واحد عايشين في الدنيا في كل واحد ليه بصمة ربنا هيرجع لكل واحد بصمته زي ما كانت لو خد معاه في قبره فيش وتشبيه وجي يوم القيامة وعمل فيش وتشبيه تاني وحطوا الاتنين على كمبيوتر محدش يقدر يفرق خط واحد في البصمة الأولى والتانية قال جل وعلا بلى قادرين على أن نسوي بنانا الله أكبر شيء عجيب قدرة المولى عز وجل لا تحدها حدود سبحانه وتعالى فالرجل نزل قبره خلاص ونزلت الروح في الجسد فأول ما نزلت الروح في الجسد الملائكة جالوا ملكين منكر ونكير فأجلساه قعدوه هيقعدوه ازاي اذا كان الواحد بيدفن في لحد على قد جسمه بالظبط ويتحط عليه الشقف كده ويتحط عليه طمي وبعد كده يتقفل القبر يقعد ازاي ما قلت لحضرتك وقلت لحضرتك عالم البرزخ لا يقاس بعالم الدنيا حبايب قلبي ممكن اتنين يدفنوا في قبر واحد وفي يوم واحد اتنين ماتوا في حادثة واحد كان مطيع والتاني كان عاصي واحد كان مسلم والتاني كان كافر والاتنين اتدفنوا لان ممكن يكون اللي دفنهم ما يعرفش اذا كان ده ديانته مسلم ولا غير مسلم دفنهم هما الاتنين خد بالك او كانوا عارفين ان ده مسلم وده مسلم بس ده كان عاصي وده كان طائع فالاتنين اتحطوا في قبر واحد وفي لحظه واحده وعلى الرغم من ذلك دوت قبر وروضه من رياض الجنه والتاني قبر وحفرة من حفر النار ربنا يعافينا وإياكم يا رب ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة فيجيله الملاكين وأرجوكم تركزوا معايا في الحتة اللي جاية ديت فيأتيه ملكان فيجلساني وهم ثلاث أسئلة والله يا حبيبي الثلاث أسئلة لو أنا سألتهم لابني أو بنتي اللي عنده سنة بلاش اللي عنده سنة اللي عنده أربع سنين هيجاوب عليهم لكن الموضوع مش موضوع سن ولا ذاكرة ولا قوة ولا قدرة الموضوع فقط موضوع يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة خد بالك ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء اللي هيثبتك هنا في الدنيا على قول لا إله إلا الله هو الله يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا وانت في سكرات الموت وآخر حاجة قلتها لا إله إلا الله الله أكبر ما شاء الله لأن النبي قال ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولذلك لما يكون حد بيموت فأقول له قل لا إله إلا الله لو قالها مرة ما تكررهاش عليه تاني عشان ما يزهقش فيقول كلمة تانية فيختم له بكلمة تانية لو قال لا إله إلا الله خلاص نسكت وما نتكلمش إنما لو ما قالهاش نكررها عليه تاني لو حسينا إنه هيزهق بكلمة قول لا إله إلا الله ما نقولوش كده نقول يا سلام ما أجمل أن يقول العبد لا إله إلا الله ده احنا كنا عند واحد وكان في سكرات الموت من فترة ولقيناه بيقول لا إله إلا الله فنعرض بالكلام فهو يسمعها فيكررها فلو مات على كده فهو من أهل الجنة يبقى ده التثبيت من عند المولى عز وجل التثبيت الثاني في القبر يجي له الملكين من ربك فالمؤمن يقول ربي الله أصل هو عارف ربنا لأنه عاش عشانه وحياته كلها كانت عشانه وكان شعاره دايما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كان شعاره وعجلت إليك رب لترضى من ربك ربي الله ما فيش تردد ما دينك دين الإسلام كنت عايش طول عمري بفتخر إن أنا مسلم وعايش على الإسلام ومن الرجل الذي بعث فيكم هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فين الجايزة يا رب العالمين خدوا بالكم بقى بالجايزة شوف الرحلة جميلة ازاي رحلة في منتهى الروعة أصل الناس بتقول إن المشايخ ليه ما بيكلموناش غير عن عذاب القبر والشجاع الأقرع و... ويضرب بم... بمرزبة ينزل سبعين ذراع هو ما فيش حاجة حلوة في القبر قسما بالله العظيم أنا مرة اديت درسين عن نعيم القبر فقط كل درس كان لمدة ساعتين كان على إحدى القنوات كان البرنامج ساعتها ساعتين اديت درسين أربع ساعات عن نعيم القبر فقط ولم أتكلم عن عذاب القبر ودينا النهاردة وبنتكلم عن رحلة أرواح المؤمنين الله فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي طب والجزاء فأفرشوه من الجنة أفرشوه من الجنة يا ربي ده القبر القبر هيبقى مد البصر خد بالك مد البصر برضه زي ما قلت لحضرتك لو أنت في صحراء قدامك 20 30 كيلو يا شيخ محمود ده القبر يبقى 3 ما أنا بقول لحضرتك مقاييس حياة البرزخ لا تقاس بمقاييس الدنيا أبدا القبر قد كده صغير لكن هو عايش في مكان 20-30 كيلو دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى فأفرشوه من الجنة ما ينفعش عبد المؤمن ده يبقى على التراب ده ما ينفعش يبقى في ريحة القبر دي أبدا مش ممكن ده مش إكرام ليه فأفرشوه من الجنة طب أفرشوه من الجنة معقول يا رب يبقى الفرش الأرض كده من الجنة وهو يبقى لابس الكفن التعبان دوت اللي جاي بيه من الدنيا لا لا لا لا شيل الكفن ده خالص بس احنا بنفتحه بالايه بالكفن برضه قلت لحضرتك اللي انت شايفه غير اللي حصل في القبر صح كده مش احنا بنفتح على القبر لو واحد مؤمن بيبقى روضه انت شايف الجنه مش شايفها هو بقى شايفها وعايشها وبتفتح على واحد مش مؤمن او واحد عاصي وبيبقى قبر ربنا عارفين عارفينك يا رب العالمين حفره من حفر النار انت شايف النار لا مش شايفها ده موضوع تاني خالص انت بتبص على حاجة في الدنيا انت ما انت شايف اللي بيحصل له ايه خد بالك فافرشوه من الجنة وما ينفعش كده وبس لانه لابس اكفان جاي من الدنيا لا لا لا شيل ده كله بقى والبسوه من الجنة الله ده لسه مش هيستنى ان يروح الجنة عشان يلبس لا هيلبس من هنا من هنا من وهو في القبر هيلبس بنص الحديث رواه احمد وابو داود والحاكم بسند صحيح مش قد ايه فأفرشوه من الجنة وبعدين وألبسوه من الجنة طب معقول يا رب يبقى الفرش من الجنة واللبس من الجنة وابقى أنا قاعد في القبر الصعب دوت وفي ناس مدفونين معايا وريحة القبر صعبة جدا قال لك لا لا لا أنت بعيد عن الموضوع ده خالص أنت في غلاف يعزلك عن الدنيا دي تماما أنت مش في القبر ده أنت في حاجة تانية خالص فيقول وافتحوا له بابا إلى الجنة يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بيقول رحلة أرواح المؤمنين الله حاجة جميلة قوي صدقوا أنا اشتقت لليوم ده والله العظيم أنا مشتاق دلوقتي حالا إن أكون على فراش الموت وأمر بالرحلة الحلوة ديت وافتحوا له بابا إلى الجنة يبقى أنا نايم في قبري فرش جنة قبر واسع مد البصر خد بالك اللبس لابس لبس من الجنة العطر من الجنة اتفتح لي باب للجنة بس ممنوع أخش دلوقتي هخش بعدين إنما دلوقتي ممنوع حد يخش وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه خد بالك بقى يأتيه من روحها وطيبها ريحة الجنة كده والطيب بتاعها وعطر الجنة وهوى الجنة ونسيم الجنة يجيني لحد القبر أفضل أشمه لحد يوم القيامة يا سلام وبعدين فوق ده كله كمان فيفسح ويفسح له في قبره مد بصره ما هو فرش من الجنة مش معقولة فرش من الجنة 3 متر في متر لا لا لا لا يعني ممكن يكون 20 كيلو في 30 كيلو اه هي كده لانه بيفسح له في قبر ايه مد البصر ثم يأتيه رجل هو قاعد طبعا في القبر فرش جنة لبس جنة باب مفتوح للجنة القبر بيفسح له مد البصر بس هو قاعد لوحده ممكن يزهق ممكن فنعمل ايه نبعت له حد يونسه هنبعت له مين يونسه هنبعت له ملك من الملائكه هو ما يعرفش يتكلم مع الملائكه هنبعت له حد من الدنيا ده لسه ما ماتوش هنبعت له حد مات هو كده كده ان شاء الله هيتزوروا اهل الايمان هيتزوروا في القبور خد بالك طب افرض اللي يعرفهم كلهم كانوا عصام لا نبعت له حد مخصوص بقى عشان نضمن لحد يونسه نبعت له حد مخصوص مين هو عمله وياتيه رجل الله حسن الوجه حسن الثياب جميل الرائحه يبقى وشه حلو منور ولبسه زي الفل ابيض كده وجميل وزي الفل وريحته ما شاء الله جميله اصل مش معقول يبقى راجل نام في القبر وجاي له من ريحه الجنه ويخش عليه واحد ريحته صعبه هيضيع الريحه الجميله بتاعه الجنه فيخش عليه واحد حسن الوجه طيب الثياب جميل الرائحه فيقول للعبد المؤمن هو لسه المؤمن ما نطقش ولا كلمة التاني اللي هيتكلم يقول له أبشر بالذي يسرك كأنه عايز يقول له أنا جاي لك من المكان اللي انت هتخشه في الجنة أبشر بالذي يسرك فالمؤمن من كتر فرحته يقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير والله العظيم وشك وش الخير يقول له أنا عملك الصالح الله أنيسك وونيسك في القبر عملك الصالح نفسك يبقى ايه معاك في القبر نفسك تلاقي الخير ده كله في القبر طب ليه ما بتصليش نفسك تلاقي الخير ده كله في القبر طب ليه مش عايزه تلبسي الحجاب نفسك تبقى في النعيم ده كله معقوله وانت بتغضب امك وابوك نفسك تبقى في كل النعيم دوت معقوله وانت عمرك ما فكرت تكفي اليتيم ولا تنفق اي قرش كده في سبيل الله سبحانه وتعالى نفسك تبقى في النعيم ده كله معقوله وانت بتكذب معقوله وانت بترائي معقوله وانت بتنافق معقوله وانت بتحقد وبتحسد وبتاذي الناس معقوله الكلام ده كله ممكن يكون خلص نفسك بدري بدري وجهز نفسك واستعد لليوم الحلو ده انا بعتبره عرس فرح ولذلك هيتقال له كده هو نفسه من كتر الفرحه دي كلها ومن كتر النعيم ده كله هيصرخ ويقول رب اقم الساعه رب اقم الساعه فيقال له ليس الان مش دلوقتي يا جميل ولكن نم في قبرك خد بالك كنوم العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه هتنام في قبرك زي نومة ال- العريس اللي داخل في ليلة الدخلة بتاعته ومتجوز واحدة من أجمل النساء و- وحبيبة قلبه ومتجوزها في الحلال تخيل بقى وفي الصباحية كده وهي بتصحيك بتقول لك حبيب قلبي اصحى صباحية مباركة ده في القبر لا يوقظه إلا أحب أهله إليه بالله عليكم الرحلة ديت ما تستحقش إن إحنا لما نسمعها نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي- اللي بشرنا بالرحلة الجميلة دي الرحلة دي ما تستحقش ان حضرتك تصلي وتتوب الرحلة دي ما تستحقش ان انت تسيب اللقمة الحرام وتاكل لقمة حلال الرحلة دي ما تستاهلش ان انا ابطل اغتاب الناس وابطل اكذب وابطل ان انا امشي بين الناس بالنميمة الرحلة دي ما تستحقش ان انا اعيش على طاعة ربنا واقوم اصلي قيام ليل واصوم اثنين وخميس وثلاث ايام في الشهر العربي الرحلة دي ما تستحقش ان بعد الحلقة دي اقوم اصلي ركعتين توبة الرحلة دي ما تستحقش ان لساني يفضل على طول يلهج بذكر الله الرحلة دي ما تستحقش ان انت تصلي قيام الليل وتعمل الخير اللي في الدنيا دي كلها تعالوا نتقابل مع ايميلاتكم وتساؤلاتكم واستفساراتكم ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اديكم شفتوا عشنا بقلوبنا وارواحنا مع رحلة ارواح المؤمنين بالله عليكم كل واحد يقعد مع نفسه الليلة دي جلسة محاسبة ويشوف هو نفسه تبقى الرحلة بتاعته عاملة ازاي رحلة فعلا يشوف فيها كل الخير اللي انا ذكرته دوت ولا الرحلة التانية ربنا يعافينا ويعافيكم عشان كده محتاجين نفوق وكما قال القائل أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي محتاجين نفوق محتاجين ان احنا ما ننشغلش قوي بالدنيا بزعل قوي لما الاقي كتير من الشباب ليل ونهار قاعد قدام النت وبس شوف اخبار فلان وفلانه وبيعملوا ايه وبيقولوا ايه وعملوا ايه وسووا ايه اشغل نفسك بالله قال ابن عباس علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى معانا بعض الإيميلات بتاعت حضراتكم هنقرأها ونرد على بعض الأسئلة إذا كان في أسئلة آه، أخت فاضلة مش كاتبة اسمها أنا آه، بلبس جيبة ومحجبة وبصلي هل ضروري ألبس الملحفة ولا ممكن الجيبة أنا عمري 23 سنة أخت الفاضلة عايز أقول لحضرتك حاجة إحنا بنؤمن بمبدأ الت- التدرج التدرج يعني ممكن نبدأ بحاجة وبعدين نكمل بس الأصل يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يبقى حضرتك تلبسي جلباب ان شاء الله وربنا يا رب يكرمك ويتقبل منك انت في الوقت الحالي تلبسي جيبه وشويه شويه آه، يعني فوق الجيبه كده يبقى مثلا آه، شرب واسع شويه شويتين الشرب الواسع بقى خمار شويتين بقى هنا جلباب وخمار شويتين كل شويه عايزين نرتقي علشان زي ما بنقول إذا أردنا الدرجة العليا في الجنة فلا بد أن نكون في أعلى درجة في الطاعة والعبادة والإيمان واتباع لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم ما هي أسباب انشراح الصدر دعواتكم لي لأخت سماح من السودان ربنا يحفظك يا أخت سماح ويحفظك ويحفظ أهل السودان أسباب انشراح الصدر الحقيقة كثيرة جدا وكنت أنا عاملها في درس ممكن تلاقيه على الموقع بتاعي اسمه عشرة أسباب لانشراح الصدر كم من ضمن الأسباب التي ذكرتها الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان إيه اللي بيخليه صدره مكدر إيه اللي بيخليه زعلان إيه اللي بيخليه متضايق اعتراضه على قدر الله سبحانه وتعالى وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية الجميلة برضو اللي عايزك يعني لما تستشاريها تحس بلذة لا تخطر على قلب بشر اللي هي ذكر الله قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب آه، بيقول أو بتقول كنت أقوم بكل الكبائر في هذه الدنيا وتبت إلى الله عز وجل وحضرتك كنت سبب من أسباب توبتي ربنا يتقبل يا رب ولكن أريد أن أكفر عن كل ما فعلت فماذا أصنع نقول إن الحسنات يذهبن السيئات قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات زي ما كنت بتعمل كبائر كتير او كنت بتعمل معاصي كتير كتر من الطاعات على قد ما تقدر كل ما هتكتر كل ما ربنا سبحانه وتعالى يجعل الطاعة دي مكان دي فيبدل سيئاتك كلها الى حسنات وعموما ابشر ان شاء الله او ابشري أنا مش عارف مين اللي بيتكلم او مين اللي بعت رساله ابشر او ابشري ان شاء الله هو بمجرد التوبه ان شاء الله مجرد ما نخلص التوبه الى الله ونتوب توبه نصوحا بفضل الله سبحانه وتعالى بتتحول تلقائيا السيئات كلها الى حسنات ولكن ندعم ذلك بكثرة العمل الصالح لأن ربنا قال إيه ما قالش إلا من تاب وآمن وخلاص كده قال لك لأ قال لك إلا من تاب وآمن وبعدها وعمل عملا صالحا يبقى لابد بعد التوبة والإيمان عمل صالح ولذلك كل آيات القرآن التي ورد فيها الإيمان تلاقي إيه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات خدت بالك دايما يقرن بين الايمان وبين العمل الصالح عشان ما يجيش واحد يقول ايه الحمد لله انا قلب ابيض وبحب ربنا وبحب الناس وبحب وبحب تمام لكن ما بصليش لا ما ينفعش يبقى كده قلبك فيه حاجه مش مش مش مظبوطه يبقى اذا لابد ان انا عشان اعرف ايمانك اللي في قلبك لازم اشوف الطاعه فالايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل لو كان العمل سيء يبقى العمل السيء ده بيصدق ما في القلب من سوء ولو كان العمل صالحا فيصدق ما في القلب من خير وصلاح آه، الأخت أميرة بتقول أنا عايز حضرتك تعمل حلقة عن الصلاة علشان نفسي أصلي صلاة صحيحة عايز أقول لأخت أميرة إحنا عملنا لو تخش حضرتك على الموقع الرسمي الشيخ محمود المصري أو تخش على موقع قناة اقرأ هتلاقي فيه حلقتين تقريبا أو ثلاثة أنا مش فاكر بصراحة اسمهم قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم حلقات كانت في منتهى الروعة كنا بنتكلم فيه عن الصلاة وأظن احنا عملنا كمان درس عن قيام الليل وعملنا درس عن صلاة الفجر وعملنا درس عن الخشوع في الصلاة بس ما كناش كملنا لأنه كنا بعدها وقفنا فترة طويلة لكن إن شاء الله وعد لما هنرجع هخل... هنخليهم الإدارة في قناة اقرأ يذيعوا لكم الحلقة بتاعة الخشوع في الصلاة ثم بعد ذلك مباشرة أخش أنا على الحلقة الثانية في الخشوع في الصلاة وأقول لكم 33 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة ثم بعد ذلك هعمل لكم حلقتين عن صلاة الجماعة وأعمل لكم حلقات ثانية عن الصلاة ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أم عمرو بتقول أنا كل ما التزم أشعر بشيء بداخلي بيقول لي إن أنا بفعل كل ده علشان الناس يقولوا إن أنا ملتزمة السؤال الثاني وهل الصبر على الابتلاء بيكفر الذنوب عايز أقول حاجتين يا أم عمرو إن أنت ما تلتفتيش للناس خلي دايما كده جددي النية دايما الإمام سفيان الثوري كان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي يا نفس أخلصي تتخلصي ممكن الإنسان في وقت من الأوقات يعني الشيطان يخش له مدخل كده فيحب أن يمدح يحب أن الناس تطلع على أعماله على طول نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونجدد النية أن العمل ده والله لا أفعله إلا لله سبحانه وتعالى فما يشغلنيش بقى الناس تمدحني الناس تذمني الناس راضية الناس مش راضية المهم أن ربنا يبقى راضي عننا يا أم عمرو ربنا يحفظك لأن محدش ينفعنا والله يوم ما نتحط في قبرنا ويوم ما يدخل علينا ملك الموت لا حد هينفعنا لا قريب ولا بعيد ولا قريب ولا أي حد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه بس كده محدش هينفع الإنسان غير نفسه وعمله الصالح بفضل الله سبحانه وتعالى الحاجة الثانية هل الصبر على الابتلاء يكفر الذنوب طبعا لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم آه، إن العبد المؤمن ما يشاك من شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه ويعني يكفينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أختنا الفاضلة الأخت سهير بتقول كنت أتمنى أن أكون داعية إسلامية ولذلك أنا أحسد كل العلماء فهل هذا حرام؟ لو كان مقصود حضرتك من الحسد هو الغبطة فليس حراما غبطة يعني إيه؟ يعني حضرتك شفت مثلا داعية من الدعاء ربنا فاتح ليه قلوب الناس وربنا موفقه في دعوته في دعوته فبتقولي كنت أتمنى والله أن أبقى زيه ووصل خير كده وربنا يا رب ينفع بيه فأنت لا تتمني زوال هذا الخير عن هذا الإنسان لكن أنت مجرد كنت بتتمني تكوني زيه ما فيهاش حاجة خالص دي اسمها في الإسلام اسمها الغبطة اللي هي تمني مثل ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير دي اسمها الغبطة والغبطة دي محمودة بل النبي عليه السلام قال كما في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو فهو يقوم به الليل آناء الليل وأطراف النهار فكان له جار يسمع فيقول يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار فيقول له فيقول جار له لو كان عندي مثل ما عنده لفعلت مثل ما يفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء يعني حضرتك لو بتغبطي حد من الدعاة على الخير اللي بيوصله وحاولت برضه ان انت تجتهدي برضه تتعلمي عشان توصلي الخير دوت فأنت وهو في الأجر سواء بفضل الله أما لو حسد بقى بمعنى حسد مذموم بمعنى هو ليه ربنا كرمه في دعوته كده هو ليه الناس بتحبه كده يا رب ما يكونش عنده الخير ده أبدا لا ده الحسد المذموم طبعا تأثمي عليه ربنا يكرمك يا رب العالمين ويستخدمنا وإياك في هذا الخير الأخت صفا والأخت مروة بتقول والله إن نحبك في الله ربنا يحبكم ويستركم يا رب وأنا واحدة من اللواتي ارتدينا الحجاب بفضل دروسك ولله الحمد جزاك الله خيرا ربنا يبشرك بكل خير وتلك عاجل بشرى المؤمن ربنا يا رب يرزقنا وإياكم الإخلاص الأخت كريمة سلام أسألك يا شيخ الدعاء لي وجميع بنات المسلمين في النجاح بالنجاح في الدراسة والزوج الصالح ربنا يا رب ينجح كل شباب وبنات المسلمين يا رب ويرزقكم جميعا يا رب العالمين بأزواج صالحين اللهم آمين الأخت الفقيرة للرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل هل وردت صلاة الحاجة في السنة وإن كان نعم فكيف تؤدى آه نعم وردت صلاة الحاجة في السنة وقد أوردت هذه المسألة في كتاب اسمه كنوز من السنة وهي ركعتين بتصليهم وبتسألي المولى عز وجل كل ما أردت هي الحاجة يعني أنت تطلبي تسألي المولى عز وجل كل ما أردت من خيري الدنيا والآخرة الأخت فاطمة الزهراء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسألك بالله يا شيخ عن والدين يخفون عن ابنتهم من يتقدم للخطبة ولا يستشيرونها فهل يجوز هذا في الدين طبعا هذا لا يجوز أبدا لأن الأصل أن المرأة, أن المرأة أو الفتاة لا تتزوج رغما عنها يعني ما ينفعش أن هي تتجوز غصبا عنها وإلا فالعقد نفسه يكون باطل يعني لابد ان انا اجيب بنتي بنتي انت موافقه على الشاب المتقدم دوت فلو كانت بكرا وتستحي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذنها صمتها لان الصحابه قالوا له يا رسول الله البكر تستحي تمام فقالوا له طب ماذا قال اذنها صمتها لو هي صمتت كده هو بيقول لها موافقه ولا مش موافقه فضحكت كده وبصت في الارض خلاص هو ده ايه اذنها لانها يعني لو مش عايزه تقول له لا مش عايزاه أما الثيب التي سبق أن تزوجت قبل ذلك فطبعا بيبقى عندها شيء طبعا من يعني من الجرأة عن البنت البكر فبتقول له أيوة مثلا عايزاه أو مش عايزاه موافقة أو مش موافقة فطبعا ما يجوزش إن الأهالي يجوزوا بنتهم واحدة واحد رغم أنفها الأستاذ علاء خلف أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه وجعلك الله تذكرة لمن شغلتهم الدنيا عن الدين آمين يا رب العالمين ربنا يستخدمنا وإياكم يا رب ويجعلنا يا رب عونا لبعض على تذكر الآخرة اللهم آمين الأخت فوزية الشهري أو الشهري مش عارف بتقول أنا وأبو بناتي آه، متابعين لك والله نحبك آه، في الله ربنا يحبكم ويبارك فيكم يا رب و- وخصوصا ان انا بحب مصر ام الدنيا لاني شربت مياه النيل وعشت فيها فترة بسيطة ربنا آه، يجمعنا واياكم في الجنة بقى ومش هنشرب من النيل وبس هنشرب من انهار الجنة يا رب العالمين وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن النيل نهر من أنهار الجنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال أربعة أنهار من أنهار الجنة النيل والفرات وسيحان وجيحان كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيعني ربنا يا رب يرزقنا وإياكم الشرب من مياه أنهار الجنة الأخت أروى ريتاج حياك الله يا شيخ محمود وحيا حضرتك أنا أختي من الجزائر نحن نحبك في الله ربنا يحبكم ويستركم يا رب وفقك الله لكل خير وبشرك بالجنة مع الحبيب المصطفى آمين يا رب إحنا وحضرتك والمشاهدين جميعا يا رب العالمين وكل القائمين على قناة اقرأ وحبايبنا اللي موجودين معانا في الاستوديو ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة الأستاذ إبراهيم العشري عندي سؤال مهم جدا وأرجو الرد عليه في أسرع وقت ورثة رفضوا أن يعطوا أختهم حقها الشرعي إلا واحد فهل يرضيها هو ويترك إخوته لأنه يخاف الله أم ماذا يفعل آه، طبعا موجودة في حياتنا ال- ال- الدنيوية إن الشباب إخواني بكل أسف بدل ما يخافوا على أختهم ويعني وتبقى في حضنهم ي- يدوها حقها وزيادة كمان يعني لو ليا أخت ولنا ميراث مثلا فالواحد يعطيها حقها وزياده من عنده لان دي اختي يعني يعني وانسانه ضعيفه وامراه ما ينفعش ان انا اسيبها تتلطم في الدنيا بالمنظر ده فبيقول ان هم كلهم رفضوا يدوها حقها في الميراث طبعا يعني دولت آه، انا مشفق عليهم من اخرتهم يعني انا وصفت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم رحله ارواح المؤمنين يعني لو هم اصروا على ذلك يعني اخشى عليهم اخشى عليهم من سوء خاتمه ربنا يعافينا ويعافيكم لان الظلم ظلمات يوم القيامه ربنا يعافينا ويعافيكم فالانسان اللي كل ميراث حد انا بقى اذكره الان على الهواء بقول الإنسان اللي أكل ميراث أي حد في الدنيا الدنيا من فاتة وأديكم شفتم اللي جمعوا المليارات راحوا فين دلوقتي ده لسه غير الآخرة فالحقوا نفسكم وردوا الحقوق للناس وربنا هيعوضكم خيرا إن شاء الله إنما لو إخواتها كلهم أصروا إن هم ما يدوهاش الميراث وفي واحد هيديها ممكن يديها النصيب اللي هو يعني مثلا هو لو حقه مثلا ياخد خمسين ألف جنيه من الميراث ولكن لما أكلوا حقها اضاف له من حقها عشرين ألف أو خمستاشر ألف فأصبح هو واخد خمسة وستين ألف ير- يرد لها الخمستاشر ألف ويحاول يقنع أخواته لو ما اقتنعوش خلاص هو بقى كده إيه عمل اللي عليه ربنا يتقبل منا ومنكم الحق الحقيقة الوقت بيجري معاكم بسرعة ولم يتبقى إلا ثلاث دقايق زي ما آه، مخرجنا الجميل يعني آه، قال لي دلوقتي خلاص الأستاذ أحمد ربنا يحفظه يا رب العالمين ففي الثلاث دقايق دولت ندعو آه، آه، عشان نفسنا ان ربنا يكرمنا كده بهذا الدعاء فإني داع فأمنوا من قلوبكم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا رحلة أرواح المؤمنين اللهم ارزقنا رحلة أرواح المؤمنين اللهم ارزقنا رحلة أرواح المؤمنين اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور برحمتك يا رب العالمين اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة برحمتك يا رب العالمين اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم بارك في بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اللهم يا ربنا اللهم إنا نستغيث بك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى يا رب العالمين أن تغيث إخواننا في سوريا اللهم أغث إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا رب العالمين اللهم إنهم مرضى فداوهم اللهم داو مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين اللهم اربط على قلوبهم يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقبل ما ننهي الحلقة بالله عليكم بالله عليكم أكرر مرة تانية وتالتة وعشرة اقعدوا مع نفسكم كده جلسة محاسبة وشوفوا تحبوا تكون الرحلة بتاعتكم هي رحلة أرواح المؤمنين ولا الرحلة التانية اللي ما تبشي يتوب واللي بياكل حرام يتوب من أكل الحرام واللي بينظر إلى النساء يتوب من النظر المحرمة واللي بيظلم زوجته وأولاده يتوب من الظلم واللي واكل فلوس الناس يرد لهم فلوسهم واللي ما بيصليش يصلي واللي بيعق أمه وأبوه يحاول يبرهم واللي, واللي كل حاجة نحاول نقرب من ربنا صلي ركعتين قيام ليل كل يوم نصوم الاثنين والخميس ثلاث أيام في الشهر العربي نقرأ كل يوم جزء في القرآن نكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وإن شاء الله أبشروا بكل خير إن شاء الله أبشروا بخير يوم مر عليكم منذ ولدتكم أمهاتكم أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في في الفردوس الأعلى جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته